أحبائنا مشاهدي قناة أجازي أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة نرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب أهلا بنيافتك معانا يا سيدنا اهلا بيكم آه سيدنا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت الثلاث حلقات اللي فاتوا عن التجسد آه او يعني كمقدمه للتجسد وباذن ربنا النهارده هندخل بقى في الموضوع بتاع التجسد نفسه آه الحقيقه ذكرنا في الحلقات اللي فاتت آه، من بدايه خطيه ادم وحواء وان آه، ازاي ربنا آه، يعني بالخطيه دهيت هم انفصلوا عن ربنا وبعدين انفصل الانسان عن ربنا دخل آه، آه، الموت لل- للعالم او للبشريه كلها واتحكم عليه بالموت واتكلمنا في ان ما كانش ممكن ربنا يسامحهم ولا كان ممكن آم، آه، او او ان مسامحه ربنا لوحدها ما كانش ممكن ان هي تخلصهم في نفس الوقت برضه محبه ربنا خلتهم ما يفنيهمش ويخلق غيرهم يعني آه، وذكرنا الحقيقه حاجات كتير جدا وابتدينا نتكلم عن فكره الذبايح ال- اللي ربنا اداها للانسان اثناء ما ربنا بيدي العقوبه ادالهم الوعد بالخلاص وابتدى يمهد لهم بموضوع الذبايح او جلد الحيوان اللي هو اداهولهم آه، النهارده بقى يا سيدنا باذن ربنا هنتكلم في عمق موضوع التجسد نفسه بس قبل ما نتكلم عن التجسد انا نفسي اعرف من يافتك ليه احنا بنقول عليه التجسد الالهي يعني ايه الفرق بين يعني احنا ما بنقولش على اي حد فينا يتولد انه تجسد يعني آه طبعاً.
فايه الفرق بين ميلادنا وتجسد المسيح له المجد وايه الفرق بين تجسد وتأنس اللي بنصلي ونذكرها يعني هو طبعا اي واحد فينا بيتولد آه، جه من العدم يعني انا قبل ما اتولد ما كانش ليا وجود قبل ما الانسان يتكون جنين في بطن الام ملوش وجود لكن الوحيد اللي كان كائنا ويملأ الوجود قبل ما يتولد هو المسيح مم.
بس كان موجود وغير مرئي غير مرئي لانه ملوش جسد تمام
فلما اتولد من العذراء حصل آه، حاجة جديدة بالنسبة له انه اخذ جسد مم.
فكلمة تجسد معناها اخذ جسدا مم.
لكن لو قلت انا تجسدت طب انا كنت ايه قبل كده ما كنت مفيش فالانسان بياخد جسده مع كيانه مع وجوده كله مع بعضه في في بداية تكوينه كجنين في بطن الأم مم. الفرق بقى بين تجسد وتأنس مم.
تجسد معناها أخذ جسدا وتأنس معناها صار إنسانا مم.
فالاتنين يكملوا بعض تجسد بتعبر عن إن غير المرئي رؤية مم.
غير المحسوس لمسناه ال- غير المتجسد صار جسدي يعني عنده جسد تمام فده تعبير ايه اللي شفناه قدام عينينا ان الله تجسد لكن التعبير ده مش كافي ليه لان ممكن آه، آه، يتجسد في شكل حيوان مم.
يتجسد في شكل آه، اي كيان يعني مثلا انا الافكار اللي في دماغي افكار غير مرئيه لكن لما بتكلم بها تجسدت في شكل كلام محسوس ومسموع من الناس تمام فالتجسد كلمة عامة ممكن تستخدم في حاجات كتيرة فتأنس بتحدد ايه نوع الجسد اللي اخده مم.
ايه الطبيعة اللي اتحد بيها هي الطبيعة الإنسانية هو الإنسانية.
إنسان آم، الحقيقه سيدنا يعني آم، آم، آم، يعني حروب كتير قوي بتدور حوالين المسيحيه او العالم كله آه، الغير مسيحي يعني يمكن لا يقبل فكره التجسد آه، بسبب ان ازاي ممكن ان الله غير المحدود او اللي مالي كل مكان ده ياخد شكل جسد او ياخد شكل انسان يعني آم، هل يعني هل صعب على الله ان هو ياخد شكل جسد دي اول حاجه الحاجه الثانيه هل وجوده في الجسد ده معناه ان احنا بنحد من وجود ربنا في مكان بنحصر ربنا في شكل جسد يعني
هو أنا عايز أقول آه، إن آه، عكس التجسد هو اللي مستحيل إن الإنسان يتأله مم.
وأعتقد كل اللي بيعارضوا فكرة التجسد فاهمينها بالعكس كده إن المسيح إنسان وإحنا ألهناه مم.
ففي نظرهم احنا كفرة ليه لان انسان وعملتوه اله انتوا بتعبدوا بشر فنقول لا مش كده انتوا فهمتوها بالعكس هو الله بقى انسان مم.
الله يبقى انسان دي شيء سهل جدا لان الله على كل شيء قدير كل حاجة ممكن يعملها ايه ايه الصعب في انه يتجسد ده هو هو خالق الإنسان وهو يقدر يعمل لنفسه جسد ويقدر يعيش على الأرض الأرض دي ملكه للرب الأرض وملؤها واحد جاي يزور حتة من ملكه نقول له أنت اللي جايبك فالإله القدير على كل شيء كلمة القدير دي موجودة في الكتاب المقدس الله القدير ما يصعبش عليه أمر وهتبقى غلط السؤال لما أقول له أنت إزاي تعمل كده هو حر هو الله زي بالظبط مثلا إيه لو في عندنا وزير تخفى في زي إنسان بسيط ونزل يتفقد المجال بتاعه في وزارته يعني مثلا وزير التعليم دخل المدرسة على انه ولي امر طالب عشان يشوفهم بيعملوه ازاي او وزير الصحة ولبس ملابس واحد بقى صعيدي كده ولابس جلابية قفطان وطاقية في ايده نبوت ودخل المستشفى قال لهم عندي مغص يشوفهم يعملوا ايه فسهلة ان عظيم يتنازل عشان يفتقد رعيته لكن العكس هيبقى صعب ومستحيل وهيبقى ادعاء يعني لما يجي واحد يقول يا جماعه انا وزير الصحه يبقى منتحل شخصيا اما يكون مجنون لا اما مزور وحاجه مستحيله لكن واحد كبير يتنازل وينزل في وسط الناس ايه صعوبتها لما يجي لواء في الجيش ويلبس بدله بسيطه من غير الرتب ونزل على الجبهه في وسط الجنود وقعد معاهم على الارض وجاب الصينية بتاعت الأكل وأكلوا مع بعض بيبقى راجل عظيم لكن لو أحد عسكري لبس حط على كتافه رتب اللواء يحكموه طب
فإيه الصعوبة في إن الله يبقى إنسان؟ أنا مش عارف ليه الناس مش قابلها، إيه الصعوبة في إن الله يبقى إنسان؟
هل ممكن تكون نابعة من من نظرة متدنية للجسد يعني؟
غالبا بيكون كده الناس فاهمة إن الجسد ده شيء دنيء حقير لا يليق بمقام الله شر يعني شر طبعا الفكرة دي غلط لأن الله خلق الجسد مم.
فكرة الجسد شر دي جاية من فين إن زمان في الوثنية كانوا بيؤمنوا في في فكر اسمه الغنوسي الغنوسي يعني المعرفة كانوا بيؤمنوا في إلهين إله للخير وإله للشر وقالوا إله الخير خلق السماء والملائكة والأرواح وإله الشر خلق الأرض والمادة والأجساد فأصبح في نظرهم كل ما هو مادي شيء رديء إله الشر عمله فلما نيجي إله الخير اللي هو الإله الحقيقي العظيم المتسامي يتحد بجسد مش ممكن يقبلوها يعني هذا مش هتدخل في مخهم لكن لو أنا أدركت أن الله واحد مش إلهين والله الواحد خلق الروح والجسد خلق السماء والأرض خلق الملائكة والبشر يبقى إذا كل الخليقة بتاعته جيدة والجسد ده يصير في نظرنا مقدس وطاهر ومحترم فايه الصعوبه في ان الله يتحد بهذا الجسد في صعوبه على فكره مش بس اليومين دول الناس اللي هم مش مصدقين التجسد لكن منذ البدايه الناس المتاثرين بالفكر الغنوصي مش قادرين يفهموا التجسد او على الاقل بيشرحوه غلط حتى اريوس متهيألي حتى أرس يعني كل الهراطقة مم.
ما كانوش آه، قادرين يستوعبوا ايه اللي حصل بسبب تدني فكرتهم من جهة الجسد مم.
فأريوس يقول لك هو آه، فعلا المسيح هو الله بس مش قادر يمكن يعني هو الله لكن عايز يقول أقل من الآب في الجوهر لأن ما يصحش واحد في مقام الآب ي- يتحد بالجسد مم.
مستكترها جه نسطور وقال لا هو الله وفي مقام الاب بس ما حصلش اتحاد بين ال- الطبيعه البشريه والطبيعه الالهيه ليه لان هو مستكتر برضه ازاي الله يتحد بالانسان وبعدين جه اوطاخي قال لا هو الله واتحد بالجسد بس نتيجه الاتحاد ضايع طيع الجسد اكله اتبخر تلاشى طب ليه يقول لك اصل معقول الله يتحد بالجسد ويقعد زي ما هو مم.
الفكر السليم الارثوذكسي فيها ايه يا جماعه لما الله يتحد بالجسد و- ما هو اتحد بينا وسيبنا في حالنا يعني ربنا ما اكلش حد فينا يعني ما هواش النار الصاعقه اللي تموت البشر ب- ب- بغشم يعني صحيح الهنا نار اكله بس عايز اقول ايه الكهرباء الكهرباء ممكن تموت الناس لكن لما بنستخدمها صح بنستفيد بيها من غير ما تموتنا عندنا كل حاجه شغاله في الدنيا دلوقتي بالكهرباء مم.
الثلاجة والغسالة والكهرباء والنور وال... والميكروفون والموبايل والعربية والمكنسة الواحد نادرا لما يكهرب لما يكون في حاجة غلط مم.
فالله لما يتحد بالجسد مش هيقدر يخلي تيار اللاهوت يتحد بالجسد من غير ما يكهربه يعني إذا كان البشر نجحوا في إنه الكهرباء تدخل في التلاجة ومش كله اللي يفتح التلاجة يتكهرب ومعناها كلها فيها كهرباء مم.
فالله لما ي- يت- يتحد اللاهوت بالناسوت من غير ما الناسوت ده ينضر في شيء ليه الناس مش مستوعباها مم.
بس هرجع للسؤال اللي انت قلتيه يا ميري ان ان هل الله غير المحدود انحصر جوه اه الجسد؟
بالظبط طبعاً.
تحيز يعني في مكان مش ممكن الله يملا الوجود كونه يتحد ب- بالطبيعه البشريه مش معناها ان هو بقى محصور جوه هذه الطبيعه او جوه الجسد ده مم.
لكنه مازال يملا الوجود وهقول لك زي ايه مثلا زي النور اللي طالع من اللمبه هو جوه اللمبه بس مش محصور جوه اللمبه اه طب مالي مالي كل كل- المجال اللي هو بينور فيه مم.
فهو ألوهيته موجودة جوه الجسد لكن بيشع في كل الدنيا مم. تمام طيب بما ان ربنا موجود في كل مكان او في كل يعني في اي حته زي ما نيافتك بتقول آه، هل وجود ربنا في- في اي مكان آه، متساوي يعني يعني اقدر اقول ان ربنا موجود بنفس قدرته بنفس قوته بنفس حضوره يعني في اي مكان مهما كان المكان ده آه، كويس وحش اي مكان
آه، أنا حاسس إن أنت عايزة توصلي من السؤال ده هل آه، وجود اللاهوت جوه جسد المسيح جوه آه، ناسوت المسيح زي وجوده في كل مكان يبقى كده المسيح زي أي حاجة لا وانا اقصد كمان يا سيدنا يعني يمكن آه، يعني ده سؤال تاني إن نفسك ممكن تقوله لنا بس يمكن آه، كمان على وجود ربنا بصفه آه عامه طبعاً.
وجود وجود اللاهوت حتى بغض النظر عن الناسوت دلوقتي يعني هل وجود ربنا في كل مكان واحد في المكان اللي فيه شر زي المكان اللي فيه خير يعني وجود واحد في كل هقول حته لك هو طبعا انا افرح اني اجاوب على السؤال ده آه، هو طبعا كل الناس عارفه كل الديانات عارفين ان الله يملا الوجود مم.
في كل مكان ولا يخلو منه مكان تمام فلو قلت لك ربنا موجود جوه الشلته دي اه طبعا ما هو فيش حته فاضي منها مم.
طب اسجد للشلته دي على ان الله ساكن فيها لا طبعا تبقى عباده اوثان تمام الله موجود جوه صنم اه مفيش حته ربنا مش آه، مش فيها طب اسجد للصنم لا لا يبقى غلط مم.
اذا هو الله حاضر في كل مكان موجود جوانا وموجود صح، فينا موجود.
موجود في كل البشر مم.
لان لا يخلو منه مكان لا يخلو منه مكان دي معلومه كل الناس عارفينها بس ما فكرناش في اعماقها يعني مم.
موجود في كل مكان بس هو مت يعني متميز عن كل شيء يعني موجود ولكنه ما اقدرش اسجد لعمود آه، ح- في الحيطه ولا لصنم ولا اسجد لتمثال ولا اي حاجه لان وجود الله آه، يعني متميز عن الاشياء مم.
ماشي كده تمام
ووجود الله متميز من مكان لمكان بحسب قداسة هذا المكان هو فعلا موجود لكنه استعلان حضوره بيتميز من مكان لمكان يعني مثلا في الهيكل غير في الكنيسة غير في الشارع غير في الإنسان المؤمن غير الإنسان الملحد غير الإنسان النجس في الأماكن المقدسة غير الأماكن الوحشة هو موجود في كل مكان ما اقدرش اقول الله محصور في حته مش موجود فيها بس فاعلية وجوده يعني أو آه است- استعلان حضوره استعلان حضوره يعني هو كائن في كل مكان لكن درجه حضوره وفعله واحساسنا بيه بيتباين بالنسبه لنا من مكان لمكان كمان دي آه، تفتح لي باب ان لا حضوره في- في جسد التجسد حاجه تانية خالص مم.
لان احنا ممكن نسجد للمسيح ليه لان هنا اللاهوت متحد بالناسوت اتحاد كامل فيبقى الله ماشي على الارض مم.
هو ماشي على الارض كده هو مالئ الوجود بس في في الجسد ده موجود بكثافه الله متجسد هو جسد الله يعني الله أخذ جسد الله.
جسدا يعني مم.
اقدر اسجد له عشان كده سجد له المجوس ساكتين وناطقين بالوهيته من غير ما يتكلموا سجدوا له والكتاب المقدس لم ينتقد سجود المجوس لهم سجد له آه، الناس اللي عمل لهم معجزات سجد له بطرس في السفينه سجد له الراجل المولود اعمى كتير سجدوا له و- وعند القيامه سجدوا له وهو قبل هذا السجود لان هو الله آه، دي كمان تخليني افكر في ان القربانه اللي على المذبح يعني شوف ربنا حاضر في في الكنيسه حاضر في الهيكل لكنه حاضر في القربانه حضور خاص جدا جدا فده جسد المسيح عشان كده بنسجد لجسدك المقدس وما نعتبرهاش اصنام لان ده جسد المسيح مش صنم انا لو سجدت لشيء اخر يبقى بس- بعبد اصنام لكن بسجد لجسد المسيح اللي هو يح- فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا يبقى بسجد لله مش ل- مش للصنم مش لماده لان انا احنا بنقول انها تحولت فعلا بالظبط لجسد بقت جسد حقيقي للمسيح مم. آه، طيب إذا قلنا أن ربنا يسوع المسيح له المجد اتجسد في في أحشاء العذراء مريم آه، بدون زرع بشر يعني آه، منين منين أخذ جسد يعني أو إزاي اتكون الجسد بتاعه آه، يعني هو الملاك لما جه بشر العذراء قال لها روح القدس يحل عليكي يعني لكن ازاي اخذ جسد يعني ازاي اخذ جسد منها دي حاجه الحاجه الثانيه ازاي هي برضو آه، يعني كانسانه عاديه استحملت حلول آه، اللاهوت اللاهوت فيها.
جواها يعني.
طب انا هجاوب السؤال الاخير ده الاول ان, إن ازاي استحملت حلول اللاهوت فيها أه هقول لك زي التشبيه اللي قلته من شويه ان عندي جهاز وصلته بالكهرباء مم.
بس الكهرباء هتسري في الجهاز في مسارات تخليه ما يبقاش هو آه، آه، يولع نار ولا يكهرب الناس تمام خد بالك يعني well controlled ده بقى انا بفتح التلاجة الاقيها منورة والاقيها متلجة ال- الاكل خد بالك بشغل الغسالة ما مش بتكهرب بالرغم فيها مية وفيها خطر لكن هو معمول بحيث ان التيار الكهرباء يشمل كل الغسالة من غير ما يعمل ماس فاذا كان البشر نجحوا في دي ربنا مش هينجح في ان هو يملأ العذراء من غير ما يكهربها بتيار اللاهوت كان ده عمل روح القدس لما حل عليه آه، ممكن جدا الع- طبعا الروح القدس هو بي- بي- بيطهرها وينقيها ويعدها ان تكون مسكنا للابن الكلمه آه، لكن ذات نفس حضور الروح القدس فيها وحلول الابن الكلمه بالطريقه اللي خليها هي ما تتحرقش مم.
وانت عارفه طبعا المثل اللي ت- آه، في العهد القديم العليقه مم.
آه، آه، ربنا كان قاصد ان هي تشتعل بالنار ولا تحترق كرامز ال- عشان تفهمنا ايه اللي حصل في العذراء مريم مم. طب منين اتكون الجسد بتاعه حكاية بقى منين يكون جسد هستسمحك هقول حاجة الأول قبلها آه، ليه المسيح اتولد أساسا من غير زرع بشر آه، وعلى فكرة تقريبا الديانات اللي موجودة كلها بتؤمن بكده آه.
أن المسيح ولد بدون زرع.
أب جسدي آه، في بعض الناس بيفسروها أن هي نوع من المعجزة وقالوا ما فيش آه، شيء يعني مبهر قوي باعتبار ان ادم جه من غير اب ولا ام وحواء جت من اب من غير ام فايه المانع ان الله يجيب لنا واحد بام من غير اب عشان يكمل الثلاثه يعني ادم وحواء والم- والمسيح فالاجابه يعني بمنتهى البساطه اي طفل ممكن يجاوب يقول ادم من غير اب وام لان ما كانش في اب وام يعني ده اول واحد ما اتخلق يعني.
ده اتخلق من الطين وحواء جت من غير ام ما كانش في امهات هي اول ام فكان لازم اول اتنين دول يجوا كده من العدم من من حاجه ما ما لهاش اصل يعني مم.
لكن ما دام في ادم وحواء يخلفوا بقى بالظبط طب الزمن اللي اتولد فيه المسيح ما كانش فيه رجاله في الدنيا عشان كده ربنا جاب واحد من غير آه، اب مش بالتاكيد ممكن لا.
ما في رجاله كتير ليه المعجزه دي بالذات يعني واشمعنى المسيح ما كان طب ما جابها من بدري يعني في ايليا ولا في موسى ولا اشمعنى السيد المسيح هو اللي يجي بدون اب الحقيقه ليها تفسير علمي كمان هقول لك ازاي اي شجره عشان تبقى كيان وجسم كده بقى واضح محتاجه بذره ومحتاجه ارض مم.
البذره يجيبها الفلاح يزرعها في الارض تطلع شجره تمام الارض من غير البذره مش ممكن تطلع شجره والبذره طول ما هي بعيده عن الارض مش ممكن تبقى شجره كده في عالم الانسان برضه اي كيان بشري اي بني ادم عشان يبقى موجود محتاج اب يدي بذره وام هي الارض اللي تزرع فيها البذره وتديني الكيان الانساني تمام فالاب مسؤول عن البذره والام مسؤول عن الجسد كل الشجره دي طالعه من الارض البذره دي تعبر عن ال- الوجود هي هي سر الوجود مم.
بس البذره دي لو ما اتزرعتش في الام مش هتطلع راجل مش هتطلع بني ادم تمام والام من غير البذره مش ممكن تخلف اكيد ماشي يبقى انا قبل ان اولد ما كنتش موجود عشان ابقى موجود محتاج واحد يديني الوجود وواحده تديني الجسد مم.
ماشي كده مم.
اي بني ادم محتاج حد يديله الوجود اللي هي البذره تمام.
اللي هي لا ترى بالعين المجرده حد يديله الجسد وحد يديله الجسد طب لما يكون واحد already موجود
مجرد محتاج عايز اب ليه مجرد عايز جسد عايز جسد مم.
عشان كده حلو هيدخل أوي.
بنفسه في احشاء العذراء البتول وياخد منها ويعمل لنفسه جسد ده هيدخلني بقى في السؤال بتاع حضرتك ازاي اخد جسد بسيطة جدا لان هو الخالق طب ما كان ممكن يخلق لنفسه جسد ويظهر بيه فجأة من غير أم ما كانش هيبقى ابن بشر وكان هيبقى الجسد اللي هو متحد بيه غريب عن الطبيعة البشرية جايبه عنده من السماء وبالتالي يبقى ما تشاركش معانا في اللحم والدم ده مش هيتم الفكرة يبقى لا هيتمم الفداء لينا ال- اللي عمله ده هيكون لحد غيرنا ولا هيبارك طبيعتنا مم.
وهيبان ان هو متكبر علينا يعني مش عاجبه الطبيعه البشريه فجاب حاجه حلوه من عنده يعني واحنا يبقى جسدنا يقعد طول عمره في نظرنا دنيء بدليل ان الله احتقرنا وجاب من عنده حاجه ولا حلوه هنبقى ابناء ولا هنبقى ابناء ده التعبير الجميل في القداس الغرغوري باركت طبيعتي فيه مم.
هو قال لا بص انا هدخل في العذراء وهاخد منها واعمل لنفسي جسد تمام انا اللي هعمل بقى فهو الخالق ياخد من عناصر الام مش جايب بقى حاجه من العدم جايب من الام العذراء واخد من دمها ومن لحمها وكون لنفسه الجسد اللي هو عايزه مم.
وانا قاعد اتخيل كده دخل فيها واخد الحاجه اللي هو عايزها بقى يعني مفيش حد فينا اختار جسده مم.
ولا لون بشرته ولا لون عينه ولا لون شعره ولا طوله ولا اي قض- حاجه فيه ولا حد اختار امه اه طب هو الوحيد اللي اختار امه واختار جسده وكونه بنفسه بم- بمزاج يعني كده قاعد يشكل في جسده ده تسع شهور جوه احشاء العذراء والروح القدس مظلل عليها فهو الخالق مم.
ما يغلبش في دي فلو سالنا جابوا من فين من العذراء مريم في اشاره جميله جدا في العهد القديم شعب الله كانوا ساكنين في خيام مم.
فربنا قال لموسى اعمل لي خيمة في وسطيكم طيب أي واحد يا رب, يس- يا رب من الناس دول من جيبه من مصاريفه عمل نفسه خيمة وانت غني ما تعمل لنفسك خيمة مم.
قال لا هات من الشعب واعمل لي خيمة مم.
خد تبرعات من الشعب طب دي الآباء فسروها بإيه قالوا دي إشارة لأن المسيح هيعمل لنفسه خيمة الجسد مش من عندياته من السماء من الناس من البشر هيدخل في احشاء العذراء وياخد لنفسه من العناصر اللي جواها ويشكل لنفسه هذا الجسد ومن اول لحظه يكون متحد بيه من اول لحظه يكون متحد بيه فيولد من العذراء انسانا كاملا مثلنا تماما مم. حلو قوي الخيمة اللي هي خيمة الاجتماع اه اقصد خيمه الاجتماع آه، اللي هي رمز للتجسد رمز.
لان الجسد في الكتاب المقدس اسمه خيمه ان نقد بيت خيمتنا, خيمتنا الأرضية.
الارض اللي هي جسد خيمه
حلو خالص سيدنا آه، طب عشان اختم حلقتنا سيدنا يعني بما ان ربنا يسوع المسيح له المجد اخذ جسده من آه، من العذراء بس امال ليه بنلاقي الانجيليين آه، في انجيل معلمنا متى وانجيل معلمنا لوقا آه، في سلسله الانساب بيرجع النسب في الاخر بي- بينسب ليوسف النجار
لان طبعا حسب النظام اليهودي ال ال الانسان بينسب للاب مش للام مم.
فكان لازم في سجلات الانساب يبقى في راجل ده ابنه فيوسف النجار يعتبر ابوه آه، مش بالحقيقه ولكن بالوضع اللي هو فيه مم.
كمربي وكعائل للأسرة دي وزي ما يكون واحد اتبنى طفل يعني ما هواش من صلبه لكن بياخد اسمه وعلشان آه، نطمن ان المسيح فعلا من نسل داوود فالعذراء كانت من نفس بيت وعشيرة يوسف النجار فسلسلة الأنساب اللي نازلة ليوسف هي بعينها النازلة لمريم العذراء مم.
فتبقى هي يبقى المسيح فعلا من نسل داوود آه، بس منسوب نظريا ليوسف النجار مم. هل كنوع برضو من انواع الحمايه للعذراء مريم؟
بكل تأكيد لأن في الشريعة اليهودية لما يكون في بنت بنوت وحبلت لازم ترجم مم.
فربنا كان آم، مدبر ان يبقى في واحد حمايه آه، حتى لو كانت مخطوبه وحبلت الوحيد اللي له حق ان يقاضيها هو خطيبها ده مم.
لكن لو هو سكت محدش ليه حق ان يتدخل في الموضوع عشان كده آه، حتى لو الناس عارفين ان هي مخطوبه فقط بس هو مش ما متجوزه اشتكاش.
وشافوها حبلى يبقى هو ده المسؤول محدش يتكلم ملوش دعوه طالما هو ما اشتكاش يبقى عارفين هو ال- ال- السبب في ان هي حبلى يعني مم.
فهو بقى السر مكتوم عند يوسف والعذراء مريم فقط مم. طب علشان نوضح بس يا سيدنا يمكن يكون حد م- يعني مش عارفها كمعلومه آم، يعني احنا عرفنا بكده نسب آه، ربنا يسوع المسيح له المجد على اساس ان العذراء ويوسف النجار الاثنين من نفس السبط يعني نفس البيت كمان نفس ومن نفس العيله السبط مم.
على اساس ان كان عند اليهود عاده لازم يتجوز من نفس السبط لا، مش بتاعه شرط.
مش شرط مش شرط كان مسموح اي واحد يتجوز من اي سبت بس بالذات في حاله حاله آه، العذراء مريم آه، لما جم يخطبوها الواحد جابوا لها واحد من العيله بتاعتها عشان يحميها مم.
هي عايزه البتوليه لكن مش هتعرف تقعد في الهيكل طب يا بنتي لازم تخرجي بره هتقعدي زي لوحدك جابوا لها واحد من الرجاله بتوع العيله تعالوا مين ياخدها فيوسف النجار وفي عندنا قصه بتاعت ان حطوا العصيان ووقفت حمامه على عصايته وهو كان شيخ مم.
فاخدها البيت وعلى انها تبقى مراته وتبقى آه، في حماه لكن اعتقد ان العذراء مريم كانت متفقه معاه على البتوليه بدليل لما جه الملاك يبشرها قالت له كيف يكون لي هذا؟ طب ما يا بنتي ما انت مخطوبه وهتتجوزي كمان شهرين ثلاثه قالت له لا كيف يكون لي هذا ده انت عارف ان انا متفقه على البتوليه تمام السؤال والتعجب نفسه بيدل ان هي كان في نيتها تعيش في البتوليه
آه للأسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا آه يعني إن شاء الله في الحلقة الجاية ربنا يرتب ون وندخل عمق التجسد أكتر برضو أنا حاسة إن إحنا لسه بن بن بندخل فيه حتة حتة آه بشكر نيافتك جدا يا سيدنا ربنا يخليك.
نهاية الحلقة ربنا يخليك آه أحبائنا نرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة آه انتظرونا بإذن ربنا في الحلقات اللي جاية نكمل مع بعض موضوع التجسد نشكركم ونشوفكم بخير